قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه، تكلمنا في المرة السابقة آه، وبدأنا في باب الوضوء من كتاب الطهارة وقول المصنف رحمه الله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة إيه، سبق وبينا معنى الوضوء في اللغة وفي الاصطلاح إيه، وتكلمنا عن حكم التسمية إيه، المذهب يقول تجب التسمية وتسقط سهوا أما إن ذكرها أثناء الوضوء فيستأنف من جديد إيه، على ما رجحه المصنف إيه، معنا وصححه في الإنصاف والراجح أن التسمية إيه، هي سنة مستحبة من سنن الوضوء وهذا ما بيناه في المرة السابقة وهذا هو قول الجمهور جمهور إيه، أهل العلم قال وفروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وهذا تكلمنا عنه المرة السابقة وقلنا أن غسل الوجه هو يعني فرض بالإجماع لم يختلف فيه المسلمون ولكن آه، دخول المضمضة والاستنشاق في فرضية الوجه بمعنى أنه يجب على المتوضئ أن يغسل آه، آه، أن يتمضمض ويستنشق فهذا هو آه، مذهب الإمام أحمد كما هو واضح في الكتاب ولكن ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى الاستحباب استحباب آه، المضمضة والاستنشاق سواء كان في الغسل أو كان في آه، الوضوء وقلنا أن هذا هو الأقرب للصواب استدلالا يعني بقول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر الله تبارك وتعالى المضمضة ولا الاستنشاق ولما آه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته يعني بالوضوء فقال توضأ كما أمرك الله والآية يعني مبينة ومفصلة ليس فيها إجمال حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسرها أو بينها بسنته بمعنى أن يجب على المسلم أن يتمضمض أو يستنشق ف... ويستدل أيضا بحديث أبي ذر آه، وقول صلى الله عليه وسلم فيه الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج يعني عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب آه، المضمضة والاستنشاق وجه الدلالة آه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته إذا وجد الماء فليمسه بشرته قالوا البشرة هي اسم لظاهر الجلد فأما المضمضة والاستنشاق فهذا باطن الجلد غسل باطن الجلد فلذلك آه، قالوا أن البشرة هي ظاهر الجلد أما باطن الجلد فتسمى أدمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال فليتق الله وليمسه بشرته فأمر بمس الماء للبشرة يعني بظاهر الجلد دون باطنه نعم ويؤيد هذا حديث عبد الله حديث عبد الله بن الصنابحي الصحابي الجليل عند مسند أو في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه خلي بالك في الحديث ده الشاهد فيه ان صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمضة والاستنشاق وبين الفم وأخرج المضمضة والاستنشاق من الوجه فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد المؤمن ف- فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه و- فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه إلى آخر الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمضة وبين الاستنشاق وبين الوجه فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق يعني ليستا من الإيه؟ من الوجه يعني لا تدخل في وجوب غسل الوجه هو ده المقصود من الكلام حتى قال الإمام الشافعي في الأم ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما يعني المضمضة والاستنشاق عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد فإذا القول الأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وهو استحباب المضمضة والاستنشاق يعني في الطهارتين أقصد طهارة ال- الطهارة الكبرى والصغرى الغسل والوضوء والله أعلم في قول ثالث اللي هو قول أصحاب الرأي الحنفية ذهبوا لوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى دون الصغرى يعني ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق تجبان في الغسل دون الوضوء ودي رواية أيضا في المذهب ولكن الأصح هو قول الجمهور أما الاستنساف فهو مستحب عند المذاهب الأربعة يبقى الخلاف في المضمضة وفي الإيه الاستنشاق إيه هي المضمضة إدارة الإيه الماء في الفم دي دي المضمضة والاستنشاق
يقول الماء إدخال الماء في الأنف الاستنثار هو خروجه من الأنف فالخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق ده سبق بيانه أما الاستنثار فهو مستحب باتفاق الأئمة الأربعة قال المصنف وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وهذا أيضا إجماع وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يغسل يديه إلى المرفقين ممكن تقول مرفق مرفق أو مرفق يعني إما بفتح الميم وكسر الفاء أو العكس يبقى بكسر الميم وفتح الإيه؟ الفاء والمرفق اللي هي الإيه؟ المفصل اللي في وسط الذراع اللي احنا بنسميه الكوع وده خطأ الكوع ده اللي هو العظم اللي هو يلي الإبهام عندنا فيه عظمان العظم اللي بيلي الإبهام ده اسمه كوع والناحية التانية اسمه كرسوع والمفصل ده اسمه رسل أما هذا المفصل يسمى بالإيه؟ بالمرفق أو المرفق ليه؟ لأن الإنسان يرتفق عليه بيسند عليه تيجي تقعد على حاجة بتسند على إيه؟ على المرفق فلذلك سمي مرفق أو مرفق إيه، طبعا غسل اليدين قال المصنف مع المرفقين وإن كانت الآية بتقول وأيديكم إلى المرافق ولكن العلماء قالوا أن الحد وهذه قاعدة الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه معنى هذا الكلام أن الحد مثلا في هذه الآية اللي هي الإيه؟ المرافق طب المرافق من جنس المحدود ما هو المحدود اللي هو اليد صح طب المرفق ده من جنس اليد ولا مش من جنس اليد ب- تدخل فيه واضح وهذا فيه إجماع يعني وجوب غسل المرافق مع اليدين هذا فيه إجماع كما نقله الإمام الشافعي في الأمة قال ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه إيه، مسح الرأس هذا أيضا فيه إجماع في الجملة ما نقول إجماع في الجملة يبقى في بعض التفاصيل فيها خلاف الإجماع الذي في الجملة هو وجوب مسح الرأس ولكن هل يجزئ مسح بعض الرأس ولا يجب مسح كل الرأس هذا محل خلاف ولكن أصل مسح الرأس هذا فيه إجماع في الجملة بين العلماء المذهب كما رأيتم هو وجوب غسل أو وجوب مسح الرأس كل الرأس ومنه أي من ال- الرأس ويجب المسح فيه أيضا الأذنان كما قال المصنف هذا هو المذهب وعند الشافعية والحنفية يجزئ مسح بعض الرأس أو جزء من الرأس يبقى المذهب عندنا ومذهب المالكية يشترط الإيه؟ الجميع مسح الجميع جميع الرأس وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أما مذهب الشافعية والحنفية وأحمد في رواية قالوا يجزئ مسح جزء من الرأس هذا الجزء اختلفوا فيه هنتكلم بعد قليل عن مسألة آه، ما هو الأقرب آه، من آه، قول الشافعية أو الحنفية ولكن المهم إن إحنا أصل المسألة يختلف في هل يجزئ المسح مسح بعض الرأس أم يجب مسح جميع الرأس الشافعية والحنفية استدلوا بعدة أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة وده حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح إيه؟ بعض الرأس ولم يمسح الرأس كله وأكمل على العمامة وقالوا أيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اكتفى بمسح بعض الرأس كما كما في مصنف ابن أبي شيبة وقالوا لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك مفيش حد من الصحابة أنكر على ابن عمر أن هو مسح على بعض الرأس أما الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فقالوا هذه الباء باء تبعيضية يعني امسحوا ببعض الرأس هذا هو أو هذه هي أدلة يعني الشافعية والحنفية إيه، وهذا هو القول الأقرب والأصح والله تعالى أعلى وأعلم وإن كان الاحتياط أن الإنسان يمسح رأسه كلها يعني وده لا خلاف بين العلماء أنه مستحب يعني لم يختلف الفقهاء في استحباب ومشروعية غسل مسح جميع الرأس ولكن اختلفوا هل يعني هذا هو الواجب ولا الواجب الجزء منها فالإنسان دايما يحتاط في أمر العبادة لأن أمر العبادة يعني أمر هام فينبغي لكل مسلم أن يحتاط لذلك ولكن احنا نتكلم يعني إيه، واحد سألك أو أنت نفسك في مرة مسحت بعض الرأس إيه، ناسيا آه، يعني غير متعمد وبعد الوضوء مثلا إيه، تذكرت هذا الأمر فالوضوء صحيح كحكم شرعي الوضوء صحيح ولكن السنة هو مسح جميع الرأس وكيفية مسح الرأس إن شاء الله سيأتي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إيه، أما المقدار فالشافعية عندهم روايات والحنفية برضه عندهم روايات يعني إيه، أي جزء من الرأس الإنسان لو مسحه لكان وضوءه صحيحا دي اختلف فيها بقى ال- يعني في روايات كثيرة وأوجه كثيرة إيه، الأصح والله تعالى أعلى وأعلم هو مذهب الشافعي الشافعية بيقولوا إن هو ما يسمى مسحا ما يعني إيه، على الرأس حتى ولو بعض شعر الرأس فهذا يعد مسحا ويصح به الوضوء والله تعالى أعلى وأعلم ودي رواية أيضا عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى فخلاصة المسألة الراجح فيها ان هو الواجب هو مسح بعض الرأس الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس قال ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس إيه، هذا هو المذهب أي وجوب مسح الأذنين وهو من المفردة أما الجمهور فقالوا بالاستحباب يعني الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بل ورواية عن الإمام أحمد أيضا قالوا باستحباب إيه، مسح الأذنين إيه، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فهذا معناه أي حكم الأذنين حكم الرأس في المسح بمعنى أنهما تمسحان لا تغسلان نعم الحديث ده اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا الشيخ الألباني قال صحيح بشواهده فبعضهم يقول هو موقوف وبعضهم يقول هو مرفوع فالحديث احنا بنقول يحمل على الأذنان من الرأس أي حكمهما حكم الرأس من حيث المسح وإلا فالأذنان يختلفان عن ال- عن الرأس في كثير من الأشياء يعني لو قلنا أن الأذنان من الرأس في كل شيء من كل وجه ففي الحالة دي هنقول إيه عند الجمهور يجزئ مسح الإيه شعر الأذنين أو يجزئ مسح الأذنين وهذا لم يقل به أحد يعني كل العلماء متفقون على أن لابد من مسح الرأس واضح طيب في الحج لو قلنا ان هي الاذنان من الراس من كل وجه يبقى في الحاله دي هنقول ان هو آه، عند التحلل من الاحرام آه، عند الحلقه او التقصير يجب للانسان يحلق شعر اذنيه وهذا لم يقل به احد فاذا الخلاصه والنتيجه ان الاذنان من الراس اي تمسحان لا آه، يعني يجب مسحهما ولكن تمسحان يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس لا من الوجه بمعنى الأذنان تمسح كما تمسح الرأس لا تغسل كما يغسل الوجه الحديث مسود الوجوه ليه آه، هنقول في حديث السجود دعاء السجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه سجد, سجد لك وجهي وسمعي م، وبصري وما استقل به م، قدم بدني صح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا برضو نسب الأذن للإيه أو السمع هنا للوجه ومع ذلك العلماء قالوا لا تغسل بل إيه بل تمسح قال المصنف وغسل الرجلين مع الكعبين ده الفرض الرابع من فروض الوضوء وهذا فيه إجماع إيه، أيضا لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ونفس الكلام اللي قلناه في إلى هتبقى برضه هنسقطه على الكلام في مسألة الكعب الكعبان هما العظمان الناتئان في إيه؟ في أسفل الرجل صح؟ إيه، فيجب غسل الكعبين مع الرجلين لأن برضه هنقول القاعدة بتقول الحد الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه والكعبة من جنس الرجل فتدخل فيه يعني يجب أيضا تعميم الإيه إيه يعني غسل الكعبين والله تعالى أعلى وأعلم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يعني في إشكال إيه، احنا زي ما بنقول ده قول عامة أهل السنة وعامة الفقهاء ودي من المسائل اللي احنا ممكن نقول ان ده قول أهل السنة فيها أو عامة أهل يعني الفقهاء وأهل الفقه إيه، لأن الشيعة خالفت هذه المسألة حتى في بعض كتب ال- المتون العقدية يذكروا مسألة الإيه غسل الرجل أو مسح على الخفين لأن المسائل دي وإن كانت مسائل عملية فقهية ولكن خالفت فيها بعض الفرق فلذلك ينص العلماء على أن ده من معتقد أهل السنة يعني أهل السنة يفعلون كذا يؤمنون بكذا يقولون بهذا القول وده قول عامة أهل العلم الشيعة ذهبت أن الواجب فيها المسح وليس الإيه إيه، وليس الغسل وده طبعا مردود هم بيستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وارجلكم الى الكعبين بس بالقراءه الاخرى قراءه الخفض اللي هي الجر وارجلكم فقراءه الخفض اللي هي الجر هيبقى هنا معطوف على ايه على المسح مسح الراس قال الله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فارجلكم لو قلنا على النصب يبقى هي معطوفه على الايه على لو على النصب وارجلكم يبقى على ايه معطوف على ايه على غسل ايه اليدين و اليدين والوجه والوجه طيب لو قلنا ان هي على قراءة الخفض الجر وقلنا ارجلكم يبقى هنا عايدة على على الرأس طب حكم الرأس ايه تمسح ولا تغسل تمسح صح كده فالشيعة بتستدل بهذه القراءة ولكن قراءة صحيحة هي قراءة متواترة ولكن استدل آه، يعني الفقهاء بأدلة منها الإجماع آه، نقل إجماع عبد الرحمن بن أبي ليلى متوفى سنة 202 أو متوفى سنة 82 82 قال رحمه الله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين يبقى أي أثر عن الصحابة وجدت ان في صحابي بيقول بالمسح على الرجلين فهذا قد رجع عنه هذا الصحابي ويعني هذا محجوج بالإجماع أما بقى الآية فالجمهور أجاب بعدة أجوبة قالوا الآية فيها الجر وفيها النصر طيب لو قلنا ال- القراءتان متكافئتان زي بعض طيب يبقى هنا السنة هتفصل بينهم صح السنة أتت وبينت النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه، المسيء صلاته بغسل الرجلين ده أول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كل من روى عنه صفة الوضوء روى عنه الغسل مفيش حد من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على الرجلين احنا بنتكلم على الرجلين مش على الخف بنتكلم الغسل وال- والمسح اهل السنة يقولوا بالغسل تعميم ال- واستيعاب الرجل بالايه بالماء لكن الشيعة بتقول بالمسح بس ان هو يمسح على الرجل فكل من روى وحكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الغسل ولم يذكر المسح فالسنة فصلت وبينت يعني المراد من الآية أو قالوا أن قراءة الخفض دي يعني إيه إيه قال العلماء المقصود بها التخفيف غسل خفيف ده مشهور في لغة العرب كما تقول العرب تمسحت للصلاة يعني توضأت يعني الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لك لا تشق على نفسك وأنت تتوضأ لما تيجي تغسل رجليك ما تشقش على نفسك دايما الرجل بتتعرض للأذى للطين لكذا للتراب فممكن الوسواس يدخل الإنسان في هذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى على اعتبار قراءة الجر يقول لك اغسل رجلك غسلا خفيفا كما تقول العرب تمسحت للصلاة يعني توضأت للصلاة بس وضوء ايه وضوء خفيف أو قالوا يعني المسح المذكور في الآية وأرجل وأرجلكم إلى الكعبين يعني امسحوا أرجلكم إلى الكعبين فالمراد هو مسح الرجل في صفة مخصوصة وهي المسح أثناء ارتداء الخفين لما الإنسان يبقى لابس الخف ففي الحالة دي هيغسل ولا هيمسح هيمسح يبقى دي إيه، يعني تحمل على المسح على الخفين والوجه الأخير والجواب الأخير لجواب الجمهور أن القراءة قراءة الجر من باب يعني إيه، قول العرب جحر ضب خرب دي بيقولوا ان هو ده جر للمجاورة يعني احيانا يجروا ال- الكلمة للمجاورة لان اللي قبلها مجرور حتى لو كانت هي مش مجرورة يعني إيه، في طبقا للقواعد يعني جحر ضب خرب إيه، جحر تعرف ايه
مبتدأ مبتدا مرفوع صح طيب وضب ضب وضب ليه؟
مضاف اليه ماله مقصود مكسور مجرور مخفوض صح طيب وخارب دي ايه تعرف
دي صفة الجحر بقى دي صفه صفه لايه للجحر للجحر طب والجحر المفروض ان الصفه تتبع الموصوف أيوه يعني اعرابها تبقى ايه صفه ايه او نعت ماله مرفوع ولكن العرب ممكن تخفضها وممكن تجر يعني تكسرها في هذه الحالة فتقول جحر ضب خرب فقالوا ان وكذلك آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين فدي مجرورة للمجاورة إيه المجاورة؟ إيه اللي يجاورها في الآية دي؟ اللي هي الرأس والرأس مجرورة ولا منصوبة؟ مجرورة كل دي أجوبة الجمهور ودي أجوبة يعني تفحم الخصوم في الحقيقة فلذلك القول الصحيح والصواب والذي لا يجوز غيره في هذه المسألة هو وجوب غسل الرجلين أما المسح فهو مذهب أهل البدع من آه، الشيعة أما الفرض الخامس فقال والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله آه، الشيخ الألباني يقول لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب يعني ال- الرواية هكذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه، كل من حكى عنه وضوءه حكاه مرتبا على هيئة واحدة والله تبارك وتعالى ذكره مرتبا في كتابه وهذا هو المذهب ومذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله وجوب الترتيب يعني ما ينفعش الواحد يغسل رجليه وبعدين يغسل وجهه إيه، ولا مثلا يمسح رأسه وبعدين يغسل يديه لا لابد أن يأتي بصفة الوضوء على الأقل الأركان الأربعة والفروض الأربعة اللي احنا ذكرناها اللي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين لابد أن يأتي بهذا الترتيب وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة الحديث يا شيخ اللي هو وضوء نقل الصلاة إلا به حكمه إيه؟
الشيخ الألباني ضعف قال عليه ضعيف آه، وأصل ده نعم فالإمام النووي في المجموع ذكر بعض ال- الأدلة على ذلك قال أن الله تبارك وتعالى في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولات إيه الممسوح في الآية الرأس الرأس وإيه المغسولات اليدين الوجه واليدين والرجلين فقال إن عادة العرب لما تذكر أشياء متجانسة يعني من جنس واحد وأشياء غير متجانسة أنها تعطف المتجانسات على بعضها ثم تأتي بغير المتجانسات اللي من جنس آخر يعني مثلا نقول أما نقول فلان وفلان وفلان ثلاث أسماء مثلا الثلاثة وليكن في كلية واحدة من الكليات ومعاهم واحد رابع في كلية هندسة مثلا ثلاثة في طب أما أجي أدخل بتاع هندسة في النص في الترتيب أما أجي أقول إيه، فلان وفلان وأذكر بتاع هندسة في النص وبعدين أقول إيه آه ال- الآخر اللي هو في كلية الطب فقالوا إن العرب الأصل إن هي بتجمع كل المتجانس ورا بعض يبقى كل الإخوة اللي في كلية الطب أذكرها ورا بعض لا أخالف ذلك إلا لمقصود يبقى أنا قاصد إن أنا أدخله بينهم لترتيب معين لفضل لي لسن لعلم لكذا فقالوا هذا يفيد وجوب الترتيب ده أول دليل من أدلة يعني الشافعية والحنابلة الدليل الثاني قالوا أن أيضا العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ بالأقرب فالأقرب يعني أنا مثلا لما أجي أذكر الإخوة اللي قاعدة ما أجيبش أنا واحد من الشرق على واحد من الغرب واحد من اللي جنبي على واحد من اللي بعيد لا الأصل إن أنا أذكر إيه الإخوة الأقرب فالأقرب لا تخالف العرب ذلك إلا لمقصود ما أقولش فلان وبعدين أذكر فلان اللي من ال- اللي قاعد في آخر مثلا الإيه المكتب إلا لو أنا ليا غرض صحيح إيه الغرض زي ما بنقول إن أنا مثلا أذكر إن دول في كلية واحدة أو الاتنين دول ساكنين م- يعني في مكان واحد أو من بلد واحدة فقالوا لا تخالف العرب ذلك إلا لمقصود والمقصود في هذه الآية هو الترتيب هذا هو الدليل الثاني إيه، واحتج أيضا بحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله به يعني في الحج في الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال ابدأوا بما بدأ الله به فقالوا وهذا عام كما قال الشوكاني فيدخل فيه الحج ويدخل فيه الوضوء وغيره, وغيره من العبادات فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين فقالوا ها هنا الترتيب واجب فنبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به فهذا يعني هو القول الصحيح وهو المذهب ومذهب الشافعية خلافا للحنفية والمالكية قال الفرض بقى السادس الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة يعني أمره أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا حديث صحيح قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط فاهمين وجه الدلالة من الحديث يعني هو دلوقتي هذا الرجل صلى صلاة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم في رجليه من ورا كده في لمعة زي الدرهم زي الجنيه دلوقتي الفضة ده لم تصبها الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا أمروا بإيه؟ إعادة الوضوء قالوا لو الموالاة مش واجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اغسل رجلك اغسل الموضع ده ولكن لأن الرجل دي آخر إيه؟ آخر حاجة يعني برضه هيبقى حصل الترتيب ولكن قالوا تشترط الموالاة وتجب الموالاة بمعنى إن هو الأعضاء اللي فاتت جفت يبقى في وقت فاصل بين الأعضاء طويل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد إيه، الصلاة كما في بعض الروايات إيه، وهذا هو القول الصحيح إن هو تجب الموالاة حد الموالاة إن الإنسان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمان المعتدل يعني إيه ما معنى هذا الكلام ألا يؤخر غسل عضو يعني ما ينفعش إن أنت مثلا تغسل وجهك وبعد كده تفصل فصل طويل وبعد كده تروح تغسل إيديك طيب إيه مقداره قالوا مقدار جفاف العضو حتى يجف الذي قبله يبقى لو العضو الاولاني اللي هو مثلا الوجه لسه عليه ميه فينفع ان انت ت- ايه تغسل الايدين قالوا في الزمان المعتدل يعني ما يكونش الزمان ده حر شديد او برد شديد نعم بالظبط كده بحيث ان هو ما ينشفش بسرعه او ما ينشفش ببطء في الزمان الايه المعتدل يبقى الغرض المقصود ان الانسان ما ينشغلش اثناء الطهاره اثناء الوضوء بشيء غير الطهاره الا لو كان الفصل يسير يعني مش مثلا واحد راح بيتوضى فجاله تليفون ففي نص الوضوء راح يرد على التليفون فوالله لو رد سريعا وقفل كمل الوضوء لا بأس بحيث ان العضو اللي قبله لم يجف ما نشفش لسه لكن هو لو طول في التليفون اللي معاه ده وفجأة لقى الوضوء بتاعه الأعضاء اللي هو غسلها دي جفت ففي الحالة دي هنأمره ان هو يعيد الايه الوضوء يعني من جديد يستأنف من جديد ولكن يعني يستثنى من هذا ان لو الإنسان انشغل بشيء إيه، يتعلق بالطهارة زي ايه كده يعني واحد مثلا على ايديه بوية على ايديه مثلا واحدة وهي بتتوضا افتكرت ان على ايديها منوكير مثلا فقامت جابت المزيل بسرعة وبدأت تشيله ففي الحالة دي العلماء قالوا هذا الفاصل يعني لا يمنع من الموالاة لأن الفاصل ده يتعلق بالإيه بالطهارة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية بيتوسع في الأمر ده زيادة شوية ويقول إن لو في عذر من الأعذار ففي الحالة دي لا تشترط المولاة زي ايه كده هو يضرب مثال للايه للبئر مثلا او المية واحد مثلا كل هو بينزل يجيب مية المية خلصت زي دلوقتي مثلا الايه ال- الحنفية بتاعتك شغالة كل شوية ال- مفيش موتور ولا الموتور آه، قطع ولا كده فالمية تجيب شو الحنفية تجيب شوية مية وبعدين تخلص وبعدين لو استنيت شوية ولا قعدت تحرك الحنفية ممكن تنزل كمان شوية ايه مية فلو حصل فاصل حتى لو كان الفاصل ده طويل شوية والمية بتيجي دفعات دفعة ورا دفعة ففي الحالة دي شيخ الإسلام ابن تيمية بيرجح ان هو يجوز للإنسان ويصح وضوءه حتى ولو جف العضو الذي قبله وده مذهب المالكية يعني المالكية بالنص على ذلك ان هي تجب الموالاة الا لعذر زي نسيان واحد نسى يعني ال- ان هو وجف العضو الذي قبله او لعذر من الاعذار التي ذكرناها لكن المذهب خلي بالك المذهب غير القول ال- الأخير ده المذهب بيشترط المولاة مطلقا إلا لو أمر يتعلق بالطهارة مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام يتوسع في هذا الأمر فيقول تسقط المولاة لعذر من الأعذار نعم
لو واحد نسى يقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول وضوء وتوضا يعيد الوضوء تاني لا الصحيح أن هو يأتي بالبسملة حين يتذكرها ولا يعيد حتى لو كان خلص ح- لو كان خلص الوضوء خلاص مش هيأتي بقى بالبسملة يعني يعيد الوضوء تاني لو تذكر البسملة أثناء الوضوء يبني يعني يكمل اه لكن لو تذكرها بقى بعد الوضوء فخلاص هو وضوءه صحيح ولا يأتي به لأن خلاص ده فات الموضع بتاع البسملة والله أعلم قال وشروطه ثمانية وهو انتهى المصنف من ذكر الشروط اللي هي واجبات إيه، أو إن شئت فقل أركان أو فروض الوضوء إيه، فيتكلم بعد ذلك عن الشروط شروطه ثمانية ال- الفرق بين الشرط وبين الركن إيه، او الفرض الشرط في اللغه والعلامه وده انتوا هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل في الاصول ولكن في الاصطلاح يقولوا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو خارج عن ماهيه الشيء فالشرط شيء موجود يعني اذا وجد لا يحكم بوجود الشيء زي ايه كده زي الطهارة للصلاة احنا بنقول بنقول الطهارة شرط من شروط الصلاة هل الطهارة دي لو واحد توضأ يلزم منه ان هو يصلي لا يلزم صح يبقى ده معنى قول العلماء لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مجرد ان هو اتوضى مش لازم ان هو يصلي لا نحكم عليه بانه مصل الان ولكن اذا عدم الشرط ففي الحاله دي إيه؟ لا يوجد الشيء وده معنى قول العلماء ما يلزم من عدمه العدم بمعنى واحد لم يتوضا ما اتطهرش في الحاله دي لا صلاه له واضح كده طيب قال هو خارج عن ماهيه الشيء زي الوضوء هو الوضوء داخل في الصلاه ولا خارج عن الصلاه خارج عن الصلاه فلذلك هو شرط دي كلها على فكره تقسيمات اصطلاحيه عشان ما تجيش تاخد التقسيمات دي وتبدا تحاكم بها اهل ال- الاعتقاد وكلام السلف لأن احنا بنقول ده كله اصطلاحات اصطلح عليها المتأخرون من العلماء أما المتقدمون فكان ممكن يطلق على الركن شرط يعني ممكن إيه، ال- يعني زي مثلا الإيمان العمل مثلا الصلاة عند على خلاف في المسألة في مسألة الصلاة إيه هنجيب مثلا إيه مسألة إيه أقرب شوية من ال- أعمال القلوب زي الإيه زي الخوف والرجاء والحب ها، كل دي أعمال قلبية أعمال القلوب بعض العلماء يقولوا هي شرط في صحة الإيمان وبعضهم يقول هي ركن الخلاف هنا اصطلاحي ما تجيش وتطبق عليه اصطلاحات الفقهاء وتقول الشرط يعني انت بتقول ان اعمال القلوب دي خارجه عن مسمى الايمان اما نقول إن إيه يعني إيه إيه ركن يبقى هي داخله لا احنا نقول في الحاله دي سواء كانت شرط او ركن المعنى واحد في ابواب الايه ابواب الاعتقاد لما نيجي نتكلم في المسائل دي لكن في اصطلاحات الفقهاء الشرط قالوا هو خارج عن ماهيه الشيء أما الركن فهو قالوا يلزم من عدمه العدم زي السجود واحد صلى وما سجدش صلاته صحيحة لا تصح صلاته باطلة يبقى يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود بمعنى ما ينفعش الواحد يسجد من غير صلاة ما ينفعش الواحد يركع من غير صلاة إذا وجدته راكعا إذا هو مصلي واضح الكلام وهو داخل في ماهية الشيء يبقى الركن داخل في لأن الركوع أو السجود بره الصلاة ولا داخل الصلاة داخل الصلاة فلذلك فروض الوضوء زي أركان الصلاة شروط الوضوء أشياء خارجة عن الإيه عن الوضوء لذلك هنا المصنف فرق بين الاثنين فالفروض قال إن هي كام ستة الأعضاء الأربعة اللي إحنا- المذكورة في الآية وزود عليها الترتيب والموالاة أما الشروط فقال هي ثمانية انقطاع ما يوجبه يعني إيه، قبل ابتدائه ليصح يعني ما يوجب الوضوء زي ايه كده الحدث ال- ال- قضاء الحاجة كل الأشياء دي توجب الايه خروج المزي كل الأشياء دي توجب الوضوء فلا بد الأشياء دي تنتهي وتنقطع قبل الوضوء حتى يصح الايه الوضوء قال والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات وده قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة والإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج يعني الإسلام لأنه لا تصح عبادة الكافر ما ينفعش الكافر يتوضى مثلا بمعنى أنه لا تصح لا تقبل عند الله تبارك وتعالى والعقل لأن المجنون لا تصح عبادته إيه، وكذلك التمييز النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع إيه، القلم عن ثلاث عن المجنون أو عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فلذلك العقل ده من شروط صحة إيه، أي عبادة وكذلك التمييز شوف ال- الشرح يقول يديك قاعدة ويقول وهذه الشروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج يبقى أنا لما أسألك أي عبادة من العبادات شروط صحتها إيه ممكن تحط الإيه الأربعة مش الثلاثة الإسلام ها؟ والعقل والتمييز والنية ما عدا الحج الحج لا يشترط فيه الايه التمييز ليه لان ده ورد فيه الدليل الحديث المرأة الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها رضيع تحمله فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فلذلك يصح حج الصبي إيه، ولو كان دون التمييز أما بقية العبادات الصيام الزكاة أو ال- هنقول بقى الطهارة مثلا الصلاة لأن الزكاة تجب في مال على الراجح كما سيأتي ولكن آه، الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط مع النية في كل عبادة إلا الحج قال والماء الطهور المباح لا البلوغ ده شرط من شروط الوجوب نعم يعني احنا بنقول في في فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب شرط الصحة دي يعني ده شرط حتى تصح العبادة شرط الوجوب ده شرط حتى تجب العبادة يعني احنا لو واحد بالغ نقول له دلوقتي يجب عليك الصلاة يجب عليك الطهارة للصلاة لكن هنقول دلوقتي للمميز واحد عنده سبع ثمان سنوات هنقول له تجب عليك الصلاة لا لم يبلغ صح طيب هنقول له دلوقتي لو صلى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة صحيحة لو أتى بشروطها وأركانها وواجباتها فهمنا الكلام يبقى هنا التمييز شرط صح مش شرط إيه وجوب أما ال- البلوغ هو شرط للإيه للوجوب وليس شرط للإيه للصحة لأن أقل من البلوغ تصح منه العبادة نعم وفي أشياء ممكن تبقى شرط في الاثنين زي إيه كده زي الإسلام لا دي مسألة خلافية هنتكلم فيها بعدين العقل أحسنت العقل شرط وجوبه شرط صح المجنون لا تجب عليه العبادة صح ولا تصح منه يعني واحد مجنون صلى نقول له صلاتك صحيحة حج أو صام لا تصح أو توضأ يبقى العقل شرط شرط صحة وشرط إيه وجوب الإسلام في كلام إن شاء الله يعني نرجعه وهنيجي نتكلم ع- ولا تكلمنا قبل ذلك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هنيجي نتكلم إن شاء الله في الإيه فيما بعد برضه قلت دلوقتي يا دكتور آه، على هذا حاج طفل صغير ده ورد الدليل واستثنى الدليل إن ممكن الطفل الصبي الذي لم يميز ممكن يعني يصح آه، الحج فقط وده طبعا آه، ال- وليه هو اللي بيحج عنه طيب قال وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه ناخد شوية مياه قال فلا يصح بنحو مقصود إيه، طبعا إيه، هنا المصنف واضح جدا من ال- الكلام ان هو بيشترط في هذا الشرط امرين الامر الاول انه يكون ماء طهورا يبقى خرج بقوله طهور الماء الطاهر والنجس احنا بنقول الصحيح ان هو كل ما يسمى ماء فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث سواء بقى يعني كان ماء مطلق او كان ماء مقيد زي ماء فيه عجين او ت- يعني تغير تغيرت بعض صفاته ما لم يغلب عليه واشترط الامر الثاني اشترط فيه ايه أن يكون مباحا فغير المباح خرج بقول المصنف المباح غير المباح فغير المباح في المذهب لا تصح به الطهارة غير المباح ده زي ايه مقصود مغصوب وايه تاني ما احنا بنقول غير مباح زي المغصوب والذي تخلى به امرأة لا لا احنا مش بنقول لا يرفع الحدث احنا بنقول غير مباح غير مباح اه نعم المسروق او المغصوب في فرق بين الغصب والسرقه او قالوا حتى المودع إيه، وجحد يعني بمعنى انا مثلا سبت لك إيه، عندك وديعة وبعدين انت جحدتها ان مالكش حاجة عندي فدي يبقى ايه ده ماء غير مباح للانسان نعم. او قالوا مثلا مسبل للشرب يعني زي واحد عامل كولدير وكتب عليها ايه للشرب فقط ده يجوز الانسان ان هو يتوضى بيها او ان هو يستعملها في اي استعمال تاني لا لا يجوز ده شرط هو الواقف جعله كذلك فلو في المذهب بقى يقولوا لو الانسان استعمل الميه دي في الوضوء إيه اللي يحصل لا تصح لا تصح طهارته ما يصحش الوضوء عشان كده الامر ده خطير ما ينفعش احنا بنقول ال- الراجح خلافه هنقول يأسم شوف، هو يأسم هو بيتوضا هو آسم و- ولكن تصح طهارته يأسم لأنه هو خالف الشروط والمسلمون يعني عند شروطهم هو أباح لك لاستعمال معين فما تتعداش هذا الايه هذا الاستعمال نعم. فعشان كده بيقول والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مفصول لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الصحيح أن الماء المفصول أو الماء يعني غير مباح يجوز آه، أو نقول تصح به الطهارة مع الإثم والله أعلم قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباب المأمور به بمعنى أن الإنسان مثلا ما يجي يتوضأ لابد أن هو يزيل أي حاجة تمنع وصول المية للبشرة إيه زي مثلا ال- الناس اللي ش- النقاشين شغال في ال- إيه، في الدهان في البوية والحاجات دي فممكن تبقى ايه في قطع كلاكيع كده على ايديه ده لابد ان هو يتخلص منها يزيلها بقى ب- بتنر بجاز بشيء بس يتخلص منها برضه كذلك المرأة اللي بتحط ال- المناكير على ايديها ده لازم برضه ان هي ايه تشيله قبل ان يعني إيه تتوضا وده شرط من شروط الوضوء لا يصح الوضوء الا إيه يعني بذلك هيجي معانا ان الوسخ اليسير هذا لا يضر تحت الاظفار والمصنف هينص على ذلك فبرضه ه- شيخ الاسلام ابن تيميه يقيس عليها إيه، اي شيء يسير يمنع وصول الماء يعني هنقول لو هو دلوقتي في نقط دهان على ايديه بسيطه يسيره جدا دي هنقول تصح الطهاره يعني انت لو شفت واحد جنبك بس انصحه هو صلى و- توضأ وصلى وعلى ايديه بقايا دهان بس نقاط خفيفة كده، قطرات بسيطة جدا فده يعفى عن اليسير ولكن اللي تلاقيه يعني ده ده لابد ان هو يعيد الوضوء ويعيد الايه ويعيد الصلاة اللي هو ليه لان في هنا مانع من وصول الماء الى البشرة نعم قال والاستنجاء او الاستجمار إيه، نعم حكم الزيت
اه لا الزيت او الدهن الاشياء دي لو كان يعني مش متجمدة يعني مش, مش كتير بحيث لا تمنع فهذا لا يؤثر والله تعالى اعلم ال- الاستجمار او الاستنجاء الحنابلة يقولوا شرط والرواية الاخرى قالوا ليس بشرط بل هو واجب طب هتفرق في ايه ثمرة الخلاف في ان هل لو الإنسان توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر وضوء صحيح ولا باطل لو قلنا شرط ففي الحالة دي هنقول وضوء غير صحيح وضوء باطل لأن الشرط لابد أن هو إيه يسبق المشروط مش الطهارة دي شرط للصلاة ينفع تتوضأ بعد ما تصلي ما ينفعش لابد أن أنت تصلي بعد الوضوء يبقى تتوضأ قبل الصلاة فلو الاستنجاء ده شرط فيبقى يجب الاستنجاء قبل الايه قبل الوضوء لو توضأ قبل ان يستنجي فوضوءه ايه باطل الرواية الثانية اللي اختارها الموفق ابن قدامة وابن عقيل انه يصح الوضوء إيه، قبل التيمم يصح الوضوء قبل التيمم يعني الإنسان فرضنا إنسان يعني نسى الاستنجاء أو غير ذلك فلو توضأ فوضوءه صحيح ولكن في الحالة دي إذا أراد أن يستنجي فلابد أن يستنجي بحائل عشان لا يبطل إيه الوضوء بتاعه طيب المسألة الخلاف فيها قريب هم استدلوا آه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب يغسل ذكره ويتوضأ حديث المزي حكم المزي هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله في النجاسات بالتفصيل وحتى في نواقض الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ال- المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ فقالوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قدم غسل الذكر اللي هو ال- يعني هيقوم مقام الاستنجاء بقى يعني وذكر بعد ذلك الوضوء فقالوا ده ترتيب وده واجب ولكن احنا بنقول مجرد الواو لا تفيد الترتيب ولكن تفيد الايه المغايرة ان ده غير ده لكن لا ترتب يعني الواو لا تفيد الترتيب لذلك في رواية البخاري وأكثر الروايات فيها إيه يتوضأ ويغسل ذكره الرواية الثانية عكست يبقى يتوضأ ويغسل ذكره هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ الأول وبعد كده يغسل ذكره بعد ذلك لا مش معنى هذا الكلام ولكن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد المغايرة نعم وده اللي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بهذا تنتهي شروط الوضوء الثمانية ثم شرع المصنف في بيان أحكام النية فقال فالنية هنا يعني في الوضوء قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له يعني عايز يوضح النية كيف ينوي الإنسان أو كيف آه، تجزئه نيته عشان نقول الإنسان ده وضوء صحيح والإنسان ده نوى نية صحيحة فقال خيره من ثلاث أشياء والمذهب واسع جدا في الأمر ده أول حاجة أنه يروي ينوي رفع الحدث احنا عرفنا الحدث الذي تكلمنا عنه قبل ذلك الوصف القائم بالبدن أو قصد ما تجب له الطهارة وضرب لنا مثال زي الصلاة يعني واحد نوى الصلاة وهو بيتوضى كده عقد وعزم على انه يتوضى هذا الوضوء من اجل الايه؟ انه راح يصلي المغرب مثلا. فقالوا في هذه الحال ان الوضوء صحيح ونيته صحيحه. او طواف او مس مصحف. دي مسائل خلاف بقى هتيجي معانا ان الاشياء دي يجب لها الوضوء. يجب الوضوء للصلاه ده بالاجماع وللطواف وده قول الجمهور ولمس المصحف وده قول الائمه الاربعه. أو قصد ما تسن له يعني حتى لو الإنسان أراد أن هو يقرأ القرآن ما حكم من الوضوء لقراءة القرآن مستحب فرق بين القراءة وبين المس مس المصحف ان انت تقرا المصحف تمسك المصحف بايديك الصحف اما القراءه ان انت تسمع تقرا القران من غير ما تمس المصحف فيستحب الوضوء بقراءه القران طيب واحد هو عايز يقرا قران فراح يتوضا من اجل القراءه تجزئه هذه النيه قالوا تجزئه هو ده معنى كلام المصنف أو قصد ما تسن له الأمر ين... ال- النية يسير بمعنى إيه؟ إن الإنسان سهل جدا أنه ينوي إيه، هذه الأشياء إيه، وإن كان هي عسير تخلصها يعني الله تبارك وتعالى بس مش مستحيل عشان لما تيجي مثلا تقرأ في كتب الرقائق بعض ال يعني ال- ال- الزهاد والوعاظ تلاقيه بالغ قوي في أمر النية يكاد يكون الأمر مستحيل إن خلاص محدش يعرف إيه يخلص في عبادة من العبادات لله تبارك وتعالى لا لأن ده تكليف ولا تكليف إلا إيه بمقدور وبمستطاع ربنا مش هيكلفك بشيء أنت مش هتقدر عليه ولكن الأمر ممكن يبقى فيه مشقة والمشقة دي بتختلف من عبادة لعبادة لكن احنا بنتكلم هنا النية لأن النية لما تيجي تتكلم عنها تفرق بين النية ب- في كتب الفقهاء في الأحكام الشرعية بمعنى إيه، النية هنا اللي تميز بين العبادة وبين ال- بين غير العبادة النية اللي بتميز بين عبادة وعبادة بين الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا وبين النية اللي هو بقى في كتب ال- ال- الرقائق وكتب التربية اللي هي بمعنى الإخلاص فاحنا بنقول الأمر النية هنا سهل إن الإنسان واحد رايح يصلي المغرب فتوضأ يبقى وضوءه ده صحيح واحد رايح يقرأ في المصحف فتوضأ فده وضوءه النية دي تكفيه واحد رايح يتوضأ من أجل قال لنا إيه كلام محرم يعني إيه كلام محرم زي الغيبة ورد عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين إن هو كانوا إذا سمعوا أحد يتكلم بالغيبة أمروه بالوضوء وكأن يعني الوضوء ده من الأشياء التي تكفر الغيبة وطبعا الأحاديث جاءت عامة في فضل الوضوء أنه يكفر الذنوب فكان السلف يأمرون من يغتاب الإنسان بأن هو إيه يتوضأ نعم فقال أو قصد ما تسن له كقراءة قراءة قرآن وذكر مطلق الذكر بقى وأذان ودي أشياء كلها يستحب لها الوضوء ونوم ورفع شك وغضب يعني هل في يعني تقليد للغضب لمن يغضب وكلام محرم زي الغيبة كما قلنا وجلوس بمسجد لأن الملائكة يعني تستغفر له وفي الغالب اللي قاعد في المسجد ده بيبقى قاعد يا إما في مجلس علم أو يذكر الله أو ينتظر صلاة وكل ده يستحب له الإيه الوضوء وتدريس علم آه، لأن تدريس العلم لا يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى فيستحب لذلك آه، أن يتوضأ وأكل يعني مسألة الأكل هو ليس عليه دليل صريح آه، في الأكل ولكن قالوا أن الإنسان قبل أن يأكل هيعمل إيه؟ هيسمي فلذلك ده ذكر فيستحب الإيه؟ الوضوء قبل ذلك فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه يعني لو صلى تبقى الصلاة إيه؟ صحيح لما يتوضأ يبقى الوضوء صحيح ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب ده على افتراض ان هو اصلا هي ايه هيتلفظ بالنية وده هيعد للأسف بعد ذلك وده كلام مرجوح من السنن ان هو يتلفظ سرا بالنية احنا بنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلفظ وقال ابن القيم أيضا في الزاد التلفظ بالنية هذا أمر مبتدع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح بل ضعيف ولا ورد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة المتبوعين ولكن متأخري إيه، يعني أصحاب المذاهب وتلامذة الأئمة هم اللي يعني ذكروا أن هو يعني يستحب مسألة التلفظ بالنية سواء بقى أن هو يجهر بها أو يسر الأمر في ذلك سواء بمعنى أن هو لا يجوز يعني يسر أن هو يكلم نفسه بالنية ده أمر إيه، لا يصح ودي بدعة اللي هو يظهر أن أنت تسمعه بقى يسمع غيره ده اللي احنا بنشوفه في بعض الإيه في بعض المساجد فلذلك هذه الأمور لا تجوز ولا تصح فهو بيفترض بقى افتراض بيقول إيه بيقول لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى يعني واحد رايح يتوضى مثلا هو راح يصلي نوى شيء في بقلبه وتكلم بغيره واحد راح يصلي الظهر وقال ها، نويت أصلي العصر هنقول له لا يجوز طيب حكم صلاته هنقول له إيه هنقول له صلاته على ما في قلبه نيته إيه نيته اللي هي الظهر خلاص فتحسب له صلاة إيه صلاة ظهر قال لأن محل النية القلب التلفظ
آه نعم التلفظ جزاكم الله خير هو التلفظ في النية في الحج ده يجوز نعم التلفظ بالنية ودي فيها خلاف هل أصلا هو بيتلفظ بالنية ولا بالإحرام وهل دي غير دي دي مسألة بقى إن شاء الله ناخدها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الحج يعني بعض برضه ينازع في إن هو ده مش تلفظ بالنية لكن الإحرام والتلبية يعني الإحرام ده شيء زائد عن النية ده كلام لبعض أهل العلم آه، هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله في موضوع احنا مش عايزين نكتر الأسئلة خلوها للآخر ونكمل وإن شاء الله لو في حد عنده حاجة نتكلم قال ولا شكه في النية يعني لا يضر الشك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة إيه، الإنسان لو مثلا دخل عبادة من العبادات وبعد ما دخل شك هل هو نوى ظهر ولا عصر طب أنا نويت ولا ما نويتش يبقى هنا الشك لا عبرة به في أمر النية ده معنى كلام المصنف خلي بالك ال- في تفريعات كتيرة قوي في كتب الفقه إيه، ما تحاولش تشغل بالك بيها في مسائل النية لأن دي فيها تفصيل ممكن يؤدي للوسوس لكن اللي يلزمنا الكلام اللي احنا قلناه ده ده لو اقتصرت عليه هيبقى يعني يكفيك ان شاء الله يعني بعض الناس ممكن يتوسع جدا في مسألة النية لا ده خلي بالك احنا بنيجي نتكلم عن الصيام شوف الفقهاء يقولوا ايه يقولوا النية طبعا دي فرض في الصيام ولكن قالوا تجب في يعني في الصيام ال- الفرض من الليل ومع ذلك قالوا ان اي شيء ينوي به الانسان الصيام فيصح زي ايه يعني اكل السحور حتى شراءك للسحور ده يعد من النية فالأمر في مسائل النية ده أمر يسير ما تصعبوش على نفسك وما تدخلش الشيطان والوسواس في هذا الايه في هذا الأمر حتى يقولوا لو شكيت في النية فهذا الشك غير إيه؟ غير معتبر أو في فرض بعد فراغ كل عبادة ودي قاعدة مهمة جدا الشك في بعض الحالات لا يعتبر من ضمن الحالات التي لا يعتبر فيها الشك هو الشك بعد أداء العبادة واحد بعد ما صلى شك هو صلى ثلاث ركعات ولا أربعة هذا الشك غير معتبر اليقين هو اللي معتبر لو تيقنت ان انت صليت ثلاث ركعات يبقى في الحالة دي يجب عليك ان انت تجيب ايه ركعة كمان لو لم يطل الفصل لو الشك راجع الشك برضه في ال- هنقول في الوضوء واحد بعد ما اتوضى شك انا مسحت راسي ولا ما مسحتش الشك ده لا عبرة له بعد فراغ كل عبادة لا يعتبر بالشك أما أثناء العبادة فالشك بقى ده هنا يعتبر بس بشرط ما لم يؤدي إلى الوسواس يعني فرضنا واحد أصلا مريض عنده وسواس عافانا الله منه ففي الحالة دي هنقول له ال- الشك عندك غير معتبر ولا تلتفت إليه طيب احنا بنتكلم بقى على إنسان بيشك داخل العبادة مش خارج العبادة وليس بمريض فهذا الشك يعتبر وفي الحالة دي هيتعامل معاه إما أن يستطيع أن يرجح فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبنى عليه ثم ليبنى عليه طيب هو لم يستطيع التحري لم يستطع التحري وعنده الطرفين سواء مش قادر يوصل لحل ففي الحالة دي نقول له إيه تبني على اليقين يبقى انت شكيت انت مسحت راسك ولا لا وانت لسه في الوضوء يبقى هترجع وتمسح راسك طيب شكيت انت غسلت ايديك في اول وضوء وانت لسه في الوضوء يبقى هت- هترجع طالما انت مش قادر تشوف اصلا انت لو شفته لقيت الميه على ال- على مثلا مرفق عندك يبقى انت كده يقينا عملت ايه غسلت ايديك ففي الحاله دي خلاص الشك غير معتبر لكن انت مش عارف شاكك في هذا الامر ففي الحاله دي هنقول طالما ان انت لازلت في العباده وما عندكش وسواس فتبني على اليقين وتعيد الايه الامر اللي انت شكيت فيه فلذلك بيقول المصنف او في فرض يعني لا يعتبر الشك بعد فراغ كل عباده وان شك فيها في الاثناء استأنف استأنف يعني بدأ من جديد عاد ال- ال- الامر اللي هو شك فيه نعم. قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه يجب عليه أنه يطرح بقى آه، حينئذ الشك والوسواس فصل في صفة الوضوء قال وهي أن ينوي ثم يسمي هو خلي بالك فيذكر بقى صفة وضوء تشتمل على واجبات وعلى مستحبات فاحنا هنقرأ وانتوا تقولوا لنا بقى ايه هو الواجب وايه هو المستحب فركزوا معانا في النقطة قال أن ينوي ما حكم النية شرط نعم ثم يسمي وده مستحب على الراجح لما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق يغسل كفيه حكم ماشي لا مستحب الأول آه، ده غسل الكفين إلى الرسغين في بداية الوضوء ده مستحب ثم يتمضمض ويستنشق حكمه واجب في المذهب مستحب على الراجح ثم يغسل وجهه واجب بالإجماع من منابت شعر الرأس المعتاد إيه، إلى الذقن ده بيوضح فيه المصنف حدود الوجه الوجه خلي بالك ليه حد طول طولا وعرضا حد طولا هو بيبين لنا من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد شعر الرأس المعتاد عشان يعني ايه بعض الناس ممكن يبقى ايه أصلح افرع شعره مثلا ايه يعني بادئ من من قدام قوي او حتى يكون شعره منحسش يبدا ايه يصلع شويه بشويه كده ففي الحاله دي يقولوا لا منابت الشعر المعتاد اللي هو بعضهم يقول ان هو ايه من منحنى الايه ايه ال- الجبهه الجبهه هنا منحنى اللي هو هنا يبقى ده كده من اول هنا يبدا الوجه طولا الى الذقن الذقن اللي هي العظمه أما عرضا فمن الأذن إلى الأذن كل ده وجه يجب غسله في الوضوء قال لما رو- روي عن عثمان طبعا روي في يعني ما ادقاش قوي في كتب الفقه دي بتمشي ولكن في كتب بقى الحديث وفي المصطلح روي دي بتبقى صيغه تمريض واضح فلكن الحديث ده اصلا فين ده في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه فلما المصنف يقول او الشرع يقول رويه فدي بتمشى في كتب الايه الفقه عن عثمان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا إلى آخر الحديث والحديث متفق عليه قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة يبقى أفادنا المصنف في هذه العبارة بأنه يجب غسل ظاهر شعر اللحية في حالة واحدة اللي هي حالة إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تصف الإيه؟
البشرة البشرة يعني احنا عندنا هنفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة اللحية الخفيفة بمعنى ان انت لما تنظر للإنسان تبقى شايف البشرة بتاعته شايف لون الجلد بتاعه من تحت الإيه؟ من تحت اللحية دي لحية خفيفة دي يجب غسل ال- الوجه وتخليل هذه اللحية ليه؟ لأن دلوقتي احنا بنقول الوجه مأخوذ من المواجهة ده بيواجه الناس بإيه؟ بلحيته ولا بلحيته وبالبشرة اللي تحت اللحية؟ بالاثنين صح؟ فيجب غسل الاثنين واضح الكلام؟ لأن ربنا قال فاغسلوا وجوهكم طيب أما لو كانت اللحية كثيفة ففي الحالة دي هنقول يستحب تخليل اللحية ولكن الواجب هو غسل ظاهر اللحية ما يجبش عليه ان هو يدخل المية حتى تصل للإيه؟ للبشرة هو ده معنى كلام إيه، وقول المصنف لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة فإذا لم تصف البشرة بمعنى أن هي كانت كثيفة ففي هذه الحالة يجزئ ولا لا يجزئ الغسل يجزئ يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية في هذه الحالة يعني هو المص... المتن عكسها لك انت لو فهمت الكلام اللي احنا قلناه لما تقرأ المتن تلاقيه سهل قال وكذا الشال والعنفقة عنفقة اللي هي الشعر اللي ايه اسفل الشفة الحتة دي اسمها ايه عنفقة برضه دي إيه احنا هنقول دلوقتي لو كانت خفيفة بيظهر منها لون البشرة ففي الحالة دي يجب غسل ايه البشرة نفسها وصول الماء إلى البشرة طب لو كانت كثيفة بحيث إن هي لا تصف البشرة ما بتعرفش تشوف لون الجلد من تحتها ففي الحالة دي يكتفي بإيه الإنسان بغسل الظاهر يغسل بس الظاهر يبقى كذا الشارب والعنفقة والحاجبان ويعني نحوهما إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره يبقى اللحية اللي هي الإيه الكثيفة يجوز الإنسان أن يغسل يجزئه أن هو يغسل الظاهر فقط ولكن التخليل بقى اللي هو يوصل المية للبشرة نفسها في اللحية الكثيفة هذا مستحب قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم ده حكمه ها؟ حكمه ايه يا شباب اه ده واجب بالاجماع قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه وده الكلام اللي احنا اتكلمناه قبل كده وقلنا هنا الأشياء التي تمنع وصول الماء للبشرة لو كانت يسيرة لا سيما اللي هو الايه ال- الأذى والوسخ اللي هو بيبقى تحت الأظفار بس يكون ده يعني الإنسان طبعا لما يتعاهد آه، أظفاره ويقصها باستمرار كما آه، يعني آه، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتراكم هذا الوسخ ولكن انفرض ووجد يعني هذا الأمر فقال لا يضر الوسخ اليسير تحت ظفر ونحوه وده بالاتفاق قال لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال في الإنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما سبق بيان هذا الكلام ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا وده حكمه
لا. فرض فرض عايز إجابة فرض واضحة أيوة أحسنت جزاك الله خير آه إحنا بنقول الرايح إن الأصل هو واجب للإجماع في الجملة المسح ولكن الراجح أن الواجب هو مسح بعض الرأس أما مسح جميع الرأس هذا سنة آه، من سنن الوضوء آه، قال والبياض فوق الأذنين منه يعني البياض اللي هو بيبقى في الرأس فوق الأذنين ف... وده ممكن ما يبقاش ايه يعني عايز يقول لما تيجي تمسح راسك هتمسح راسك حتى بالبياض اللي هو فوق الايه فوق الأذنين معنى ذلك ان البياض ده لا يغسل ولكن حكمه هو المسح إيه، بخلاف ال- الامر اللي احنا هنيجي نتكلم عنه في مثلا اللي هو البياض اللي بيبقى في الوجه ما بين الاذن والعذار العذار اللي هي اللي بيسموها ايه سوالف صح اه الحته دي آه، اللي هي ما بين الاذن وبين العذار دي يجد فيها الايه الغسل لان دي من الوجه اما البياض اللي فوق الاذن ده يبقى الواجب فيه المسح لانه ده من الراس لا الحنفية والشافعية هم اللي قالوا بالايه البعض بعض الرأس يجب اه مسح بعض الرأس على خلاف أبو حنيفة إيه، في روايات كتيرة عنه إيه، الرواية المشهورة في المذهب ان هو ايه ربع الرأس يعني لو مسح ربع الرأس يبقى وضوء صحيح الشافعية قالوا ما يطلق عليه مسح حتى لو كان بعض شعر الرأس فطالما ده نسميه ان هو مسح راسه مسح رأسه ففي الحالة دي إيه؟ يصح وضوء وده الأقرب والله أعلم قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ده يرجعنا لل- للمسألة السابقة اللي احنا اتكلمنا فيها ورجحنا قول الجمهور إن هم- أو قول الشافعية و إيه، كان مين والحنفية ايوه قالوا بوجوب مسح بعض الرأس طيب الإمام أحمد قال إن الباء هنا للإلصاق للإلصاق يعني وامسحوا برؤوسكم يعني بجميع الرؤوس بجميع الرأس بجميع الشعر الذي على الرأس أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال أن الباء ها هنا للتبعيد وليس للإلصاق يعني هو يذكره عن بعض أهل اللغة إيه، كما قال الإمام النووي في المجموع إن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للطبعيد إحنا عندنا الأفعال يا إما لازمة متعدية والمتعدي إما يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره محتاج أداة تعديه فزي مثلا المسح امسحوا يمسح ده متعدي بنفسه ولا متعدي بغيره لا بنفسه نقول أحمد مسح رأسه مش محتاج انت ايه أداة تعدي بخلاف مثلا نقول ايه طافة لابد هنا أداة لابد الباء مثلا تقول طاف أحمد بالبيت عشان يبقى متعدي يبقى ده متعدي بغيره فقالوا إن الباء لو كانت مع الفعل إذا ألحقت بالفعل المتعدي بنفسه فدي تفيد الطبعيد زي الحالة اللي معانا وامسحوا برؤوسكم وفعل مسح ده متعدي إيه؟ بنفسه فتدل وتفيد الطبعيد أما الباء إذا ألحقت بفعل لا يتعدى بنفسه زي إيه كده الطواف طاف يطوف طوافا وليطوفوا بالبيت العتيق هنا بقى يعني يطوف ببعض البيت لا ما هيطوف بايه بكل البيت يبقى الباء هنا الايه للالصاق نعم. ده ما يعني قاله الامام النووي نقلا عن بعض اهل اللغه طيب نرجع بقى للكتاب قال ولا يجب مسح ولا يجب مسح ما استرسل من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها هنا ال- المصنف بيذكر مسألتين أو الشارح المسألة الأولى ما استرسل من الشعر يعني واحد شعره طويل منازل عن رأسه فما حكم مسح هذا الرأس أو الشعر دوت قالوا الشعر المسترسل لا يجب مسحه ليه قالوا في اللغة الرأس جاية من الترأس اللي هو العلو لكن الشعر ده نازل مش, مش على الرأس نفسها فلذلك قالوا لا يجب مسحه وكذلك بقى شعر المرأة هنا عشان كده بينقل في الكافي وفي الشرح الكبير قال ظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها عشان كده احنا بنقول ما يجزئ المرأة يجزئ الرجل ان هو يجزئ مسح البعض بعض الرأس والسنة الايه الجميع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفة ستأتي إن شاء الله في السنة قال لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وده يقول لنا مسألة المرأة لو مسحت على الخمار الراجح أن يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ولكن إن احتاطت ومسحت بمقدم الرأس ثم أكملت على الخمار لكان أولى وأحوط خروجا من الخلاف في هذه المسألة ولكن لو اكتفت بالمسح على الخمار لأجزأها والله تعالى أعلى وأعلم كذلك العمامة يصح المسح على الح- على العمامة إيه، وعلى الراجح يصح المسح على القلنسوة الطاقية يعني ده ورد عن أنس وأبي موسى ولم يعلم له مخالف من الصحابة والله تعالى أعلم ولكن الإنسان يحتاط يعني هو على العموم مسح الرأس إيه، فيه سعة يعني الشرع أتى وخفف فيه فلذلك يعني يجوز المسح على الخمار أو على العمامة إيه، أو على القنصوة وإن كان الأفضل طبعا الإنسان يعني يمسح على رأسه خروجا من الخلاف وإن مسح ببعض رأسه وأكمل على العمامة أو أكملت المرأة على الخمار لكان أولى والله أعلم قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يعني بيصف ال- ودي صفة مستحبة في مسح الأذن مسح الأذنين كلمنا أنه واجب في المذهب مستحب عند الجمهور فالصفة اللي بيذكرها أن يدخل سبابتيه السبابة أو السباحة يدخلها في صماخي أذنيه الصماخ اللي هو الإيه؟ خرق الأذن اسمه صماخ أو سماخ بالسين أو بالإيه أو بالصاد فيدخلها وأما الإبهام فيجعله إيه إيه، يعني في ظاهر الأذن فيعمل كده ويمسح بيديه هكذا دي الصفة الموجودة في الوردة في الكتاب في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فين الظاهر؟ اللي هو ناحية الايه؟ الرأس والباطن هو ناحية الايه؟ الوجه اللي بره يعني. هو الإمام مالك حتى بيقول ان ايه؟ ان ال- الاذن خلقت كالورد انت فاهمين يعني ايه يعني بيوصفها عايز يقربك مثلا زي الورده كده فالورده الظاهر بتاعها يبقى ان هو اللي بره اللي هو اللي تحت صح؟ نعم إيه صححه الترمذي والنسائي النسائي روايته اوضح بيقول ايه باطنه باطنهما باطن الاذنين بالسباحتين هما السبابتين يعني وظاهرهما بالايه بالابهامين او بابهامين ثم يغسل رجليه مع كع- كعبيه وهما العظمان الناتئان وده حكمه الوضوء في أسفل الساق بحديث عثمان والعظمان نتئان في أسفل الساق. فصل وسننه ثمانية عشر يذكر بقى سنن الوضوء استقبال القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل في ال- يعني الحقيقة هذا ال- الأمر فيه نظر مسألة ال- استحباب استقبال القبلة في القبلة في كل أمر إلا لدليل ده يحتاج إلى دليل عشان نقول حاجة مستحبة ونطلقها كده كما قال في الفروع فلا بد ان احنا يأتينا دليل بهذا بل آه، استقبال القبلة له أحوال يعني يأخذ الأحكام الأربعة يعني ممكن يبقى واجب زي في الصلاة ممكن يبقى مستحب زي كده الدعاء قراءة القرآن وممكن يبقى محرم زي أثناء قضاء الحاجة في البنيان للراجل صح كده وممكن يبقى مكروه زي ايه كده زي الخطيب الخطيب وهو على المنبر يوم الجمعة لو استقبل القبلة في الحالة دي ايه يكره لها لأنه هيبقى مستدبر مين الناس يبقى كده بيخطب في الحيطان مش في الناس فهنا العلماء قالوا يكره فالمهم الشاهد ان استقبال القبلة ما دي مسألة غير مضطردة يعني ممكن تبقى مستحبة ممكن تبقى واجبة ممكن تبقى يعني مباحة يرحمك الله فالأصل آه، هو ت- يعني استقبال القبلة في كل طاعة هذا يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم السواك لما تقدم في رواية عند كل وضوء أو مع كل وضوء وقلنا الأصح أن هو يستعمل السواك وقت المضمضة وإن استعمله قبل الوضوء فلا بأس وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان ده غسل الكفين ده في بداية الوضوء ولكن يجب غسل الكفين مع اليدين في يعني أثناء الوضوء إلى المرفقين بعض الناس ممكن يكتفي بالغسل الأولاني إن هو قال لك أنا غسلت إيديا في أول الأمر لا ده مستحب لابد إن أنت تغسلها مرة تانية الكفين يعني مع سائر اليد إلى الإيه إلى المرفق كما سبق قال والبداءة قبل الغسل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق يعني عايز يقول إن هنا الترتيب مش واجب ليه؟ لأن هم اعتبروا أن المضمضة والاستنشاق الفم والأنف والوجه كله شيء واحد فقالوا هنا احنا الأصل عندنا الترتيب واجب ولا مستحب؟ واجب ده فرض على الراجح ولكن ليس بواجب اللي هو الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مع الايه؟ مع الوجه يعني لو واحد الأصل أنت بتتمضمض وتستنشق ثم تستنثر وبعدين تغسل ايه؟ وجهك طب واحد غسل الوجه وبعدين تمضمض ثم استنشق وضوء صحيح؟ وضوء صحيح وإن كان السنة هو البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيت بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم وسلم أسبغ الوضوء قال ابن عمر إسباب الإنقاذ طبعا المبالغة ما لم يعني يصل لحد الإسراف وما لم يصل لحد الوسوسة يبقى إيه، ال- المبالغة في سير الأعضاء الإنسان يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي أفضل شيء في هذا الأمر لا ي- يعني لا يفرط ولا يفرط على ان الامر ممكن يب- يعني يبالغ فيه الانسان قوي فيوصل معاه يبقى ايه شويه شويه وسوسه يدخل بقى في موال يعني ما الله به عليه ربنا يعافينا منه او ممكن ان هو ي- يبالغ فيتعدى ويعني يستدرك على الشر قال والزياده في ماء الوجه يعني انت بعد ما تغسل وجهك ان انت تزود زي كده ايه ما سياتي في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في روايه علي بن ابي طالب بيقول لها لأن فيه غضونا وشعورا الغضون جمع غضن وكل تثن في الثوب أو في الجلد بيسموه إيه غضم اللي هو جمعه غضون يعني ال- الوجه فيه تسنيات بالذات الناس اللي ممكن تبقى كبيرة وكده فتلاقي التسنيات دي كتير قال لأن فيه غضونا وشعورا ولقول علي بن ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فداك أبي وأمي شفت الناس ما واحد يجي يقول له علمك تلاقيه فرحان ومبسوط ها، مش بعض الإخوة تلاقيه إيه؟ قاعد طول الدرس حزين وزعلان قال بلى فداك أبي وأمي أو نايم يعني ممكن إيه تضيفها لل... لل... لل... قال فوضع إناء فغسل يديه ودي شوف من سنن الصحابة الصحابة معظمهم أما جه يوصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه كان يجيب للناس الإيه للتابعين أو حتى لصغار الصحابة يجيب لهم المية ويتوضأ لهم الإيه الوضوء العملي الفعلي وده مناسب جدا للناس لا سيما عوام الناس اللي محتاجة تعرف الإيه صفة صفة الوضوء المستحب في بشرى ليكم ما تمشوش بعد الدرس يبقى في ايه توزيع بعض ال- الكتب كتاب شرح الحلية وكتاب ال- الدليل دليل الشرح. طيب يقول فوضع علي بن ابي طالب اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه يبقى تيجي تغسل وشك وجهك من السنه ان انت ايه صفك بس طبعا تراعي ان ايه ممكن يبقى في ناس جنبك واحد.
جنبك الكلام ده ممكن لو انت لوحدك مش توزي الناس انت ممكن تحمل الاخ اللي جنبك بعض الناس تلاقيه ايه بيطبق السنه دي بحذافيرها بس طبعا المفروض يبقى ايه بفقه يعني. وألقم إبهاميه يعني أدخل الإبهامين ما أقبل من أذنيه لو قلنا بقى الإبهام ما أقبل من أذنيه هكذا ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته خلي بالك هو ده موضع الشاهد من الحديث ثم أرسلها تسيل على وجهه يعني علي بن ابي طالب يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل الوجه اخذ كف من ماء ثم وضعها على الجبهه فتركها تسيل دي الزياده في الوضوء في الماء آه، الخاص بالإيه؟ بالوجه وده يكون بعد المضمضه والاستنشاق وبعد غسل الوجه رواه احمد وابو داود آه، هنقف ان شاء الله عند هذا الحد وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
الركن اللي هو يلزم العدد العدد
الركن يلزم من عدم العدم
خطوة أول يلزم من عدم العدم الاثنين واحد في الامر ده